أما الخطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه نيرا مشرقات تأمل صنيع الإله الذي تحاروا بأوصافه الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخوتي أسهل طريق للوصول إلى الله طريق التفكر في آيات الله يتضح ذلك في الآية الكريمة في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون في عربيات في طيارات في صواريخ طيب انت بتركب رايح فين شوف بقى القرآن وجماله بينتقل من المادية والحسية للمعاني المعنوية وعلى الله شوف الآية اللي بعديها قصد السبيل يعني طريقك طريق ربنا تتبع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وأوامر الله أوامر الوحي عشان توصل ومنها جائر يعني في طرق تانية ممكن تاخدك بعيد عن طريق ربنا طرق الشيطان ولو شاء لهداكم أجمعين شوف بقى يرجع تاني سبحانه وتعالى هو الذي أي طريق التفكر اهو لو تفكرت عشان كده برنامجنا بيعتمد على كده لو تفكرت في آياته هتنيك على الطريق إلى أن تصل لأن التفكر عبادة القلب إذا القلب قوى تقوى الجوارح فتعرف تقيم الليل وتعرف تصوم النهار وتعرف تذكر وتعرف تتصدق وتعرف تصل الرحم شوف الآية هو الذي أنزل من السماء ماء لكم لكم مياه البحار مياه المحيطات مياه الأنهار مياه البحيرات الأبار العيون كل ده لكم ليكم أنتم الملح والعذب أو الملح والعذب طيب لكم منه شراب يبقى ممكن نشرب مية حلوة هي. ومنه شجر يبقى ينبت كل أنواع الزروع فيه تسيمون يعني ترعون أنعامكم يبقى هتاكل الشجر اللي طلع من المية وهتاكل الحيوان اللي كل الشجر اللي طلع من المية شوفوا الآلاء وشوفوا النعم ربنا يريدك أن تصل إليه بأن تتأمل في آلائه تشغل العقل عشان كده الآية اللي بعديها ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب زرع كل حاجة القمح والشعير والذرة والحاجات الخضراء والخضروات والفواكه الزرع والزيتون الإدام بقى زيت والنخيل تمر الحاجة الحلوة والأعناب فاكهة ومن كل الثمرات كل أنواع الفواكه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون علماءنا قالوا عشان تتفكر في الشيء لازم تشوف هو وعدمه لو المية ما كانتش موجودة وكانت حادقة يحصل ايه لو المية كانت فيها مجاري يحصل ايه لو المية ما كانتش موجودة اصلا كان هيحصل ايه لازم نتأمل بكده حلقتنا النهاردة طعام الحيوان الجزء الرابع لو ربنا سلط علينا طوفان غرق الزرع يحصل ايه عشان كده صوت الواقعة أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون ونحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما أرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتوه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا لو قمنا من النوم لقينا كل المية اللي موجودة معانا دم ينفع نشرب دم ينفع الأرض ترتوي بالدم ينفع لابد أن نتأمل في نعم الله حتى نصل الفيلم اللي معانا النهاردة بيتأمل بعض من طرق الهضم في جسم الإنسان والعادات السيئة في الأكل والحشرات وأكل الحشرات ولو سلط علينا هذه الحشرات ممكن يحصل ايه في أكلنا تعالوا نشوف الفيلم اللي معانا ونتأمل ساعة في آيات الله فهي أفضل عند الله من قيام ليلة بلا تأمل أو تدبر للقرآن العظيم تفضل معدة الإنسان اهي بحركه شايفينها ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه ال... الانقباضات اللي حضراتكم شايفينها دي انقباضات ميكانيكية ده الهضم بتاع المعدة بقى بعضلاتها لما بينزل لها لقمة انت بتاكلها عايزك تتأمل كل ده بيحصل جواك تحت بند بقى الآية الكريمة وفي أنفسكم أفلا تبصرون تعالوا نتأمل في أنفسنا شوية كتلة الطعام اهي كتلة بروتينية أو دهنية أو كربوهيدراتية أيا كانت بتنزل المعدة بيحصل إيه المعدة أول حاجة بتهضمها زي ما انتم شفتوا في الأول كده وبعد كده في انزيم اسمه ال pepsinogen بيتحول إلى pepsin ال pepsin ده هو اللي بيحول البروتين اللي بناكله إلى peptides يعني وحدات صغيرة نقدر نهضمها وإلا ما كنتش حضرتك تعرف تاكل حتة اللحمة أو ورك الفرخة او قطعة السمك شوف القرآن تكلم عن اللحوم لحم مما يشتهون لحما طريا ها لحم طير كل انواع اللحوم تتهضم ازاي الا اذا كان في هذا الهضم وهذا الانزيم وهذه العصارات ثم تتحول بعد عملية الهضم الى الكتلة بقى المهضومة وبعد كده يبدأ عملية الامتصاص من الأمعاء ال pyloric sphincter سفنكتر يعني زي المحبس المحبس اللي بين المعدة بتاعتنا والأمعاء عشان يتم الامتصاص عشان أنا وحضراتكم نستفيد بالأكل اللي احنا بناكله ده شوف البلعة الغذائية بتنزل ازاي شوف الانقباض شوف المعدة شغالة ازاي ادي البلعة نازلة اهي اهي ايا كان بقى سندوتش شوية رز خضار فاكهة وبعد كده تنزل المعدة والمعدة تشوف بقى شغلها معاها بالضغط وبالعصارات وبالإنزيمات وكل حاجة ليها حاجة جهاز وتبدأ تطلع بقى مخرجات الهيدروجين وال carbon dioxide أو ثاني أكسيد الكربون وتبدأ الأمعاء الغليظة تنتفخ وتخرج الفضلات ده الجهاز اللي بيقيس اذا كان في قرحة عندنا تخيل لو انسان اصيب بقرحة ايه القرحة دي علميا او الالسر عبارة عن ان الشكل الخارجي او الابيثيليال او الخلايا بتاعت الامعاء دي اتقطعت بقى فيه ثقب عزكم الله شوف المنظار هيجيبها ازاي هيخش جوه بقى اهو ده انسان مصاب بقرحة في المعدة شوف المنظار هيخش هيكتشفها الجهاز اللي حضراتكم شفتوه من شوية ده هيوصل للقرحة اهي طب القرحة دي نعمل فيها ايه ده القرحة دي تعمل مشاكل رهيبة وآلام رهيبة وما يعرفش ياكل اكلات كتير قوي من اللي احنا بناكلها واحنا ما بيهمناش وننام اهو لو عنده قرحة صغيرة زي كده ما ينامش الليل وياخد ادوية ويروح لدكاترة ليه لانه عمل عادات سيئة وهو بيتناول طعامه خطأ لانه خالف السنة النبوية الشريفة وهو بياكل في ناس تاكل وهي واقفة الاكلات السريعة اللي بناكلها اللي من دول في ناس تشرب على طول يفتح كده التلاجة ويعب المية مرة واحدة من غير ما يشرب على ثلاث مرات او يدي فرصة لمعدته في ناس تاكل حاجات حريفة طيب هنا بقى نخش بقى في عالم الحشرات يا ترى معدتهم بتهضم ازاي هل معدتهم بتاكل وتشرب بس لا النحل دي فيلم وثائقي جميل عجبني قوي عن حياة النحلة النحلة عشان تعمل لك كيلو عسل لازم تمشي اكتر او تطير أكتر من 25 ألف كيلومتر 25 ألف ساعة بسرعة 60 أو 65 كيلومتر في الساعة يعني سرعة قطر رايح اسكندرية عشان إيه؟ عشان تعمل لك العسل اللي جوه بطنها ده شوف ربنا ذكرها في القرآن يخرج من بطونها شراب يعني الطعام اللي هي كلته ده مش مجرد بتستفيد هي لنفسها بيه اه شوف الزهرة وصلت للزهرة ومش أي زهرة زهرة بيطلع منها روايح طيبة فواحة عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن كالنحلة يأكل طيبا ويخرج طيبا لا تكسر عودا يعني تقف على الزهرة تاخد منها الرحيق وكمان تساعد في تلقيحها بحبوب اللقاح والرحيق ده يتحول في بطنها الى العسل ما بتطلعش عسل بس عسل من قدام وبتطلع سم من ورا والسم ده بيستخدم استخدامات في الطب الحديث في رفع كفاءة الجهاز المناعي دي حشرة من الحشرات دي حشرة تانية اسمها حشرة النمل كله حضراتكم عارفينها النمل بقى مجتمع غريب شوية غير النحل النمل مجتمع بياخد الحاجة زي ما هي ويخزنها الى حين استخدامها في وقت اخر ما يقدروش يخرجوا فيه الله يبقى الفرق بقى تعالوا نتأمل بقى يبقى الفرق بين النحلة والنملة ايه في اكلها النحلة تاكل تنتج شيء تاني وتنفع بيه الاخرين النملة تاكل نفس الشيء ما غيرتوش وما تنفعش بيه حد تنفع بيه نفسها بس كان في مقالة قريتها من حوالي 15 سنة عجبتني قوي بيشبه النحل بالغرب وبالنمل بالشرق او العرب يعني ان النحل مجدد الغرب كل سنة يعمل لك موبايل جديد كل سنة يعمل لك مروحة جديدة كل سنة يعمل لك تكييف جديد كل سنة يطوروا حاجة ده النحل بيقلب الرحيق لعسل صورة لصورة اخرى انما النمل لا النمل لا ياخد الحاجة هي زي ما هي حبة القمح حبة الرز حبة الكزبرة هي زي ما هي في الخلية يقدمها نصفين وياكلها ويخزنها الحين الحاجة طبعا المجدد افضل بكتير من اللي بياخد الحاجة زي ما هي ومع ذلك يا ريتنا نبقى زي مجتمع النمل في طرابته عمل رحلة رهيبة اهي عدى بيها نهر عن طريق منادي جمع كل قيادة النمل ووصلها الناحية التانية في الأمان ودي حشرات بنشوفها في حياتنا اليومية كتيرة ليها برضو قيادة شوف النملة دي بقى دي, دي مش نملة دي خنفسة دي شوف شوف الخنفسة كأنها بتشيل هو بيتخيل الفيلم الوثائقي ده كأنه بيشيل بيشيله الحجر الصغير بيكون أضعاف أضعاف وزنه شوف الفراش الجميل ده ولا الجرادة اللي لما ربنا بيسلطها علينا تاكل أكتر من 40% من الزروع وتخسرها لنا وده حصل وده حصل فعلا فأرسلنا عليهم الطوفان الله يعني المية نفسها ليه نعمة ممكن تنقلب إلى عقاب أيوة ممكن بعدم شكرنا فهي سر الطعام سر الإنبات زي ما قلنا في الأول سر الحيوانات سر الحياة ممكن ينقلب إلى عقاب والجراد يبدأ بقى الجراد ياكل وممكن يسلط علينا النمل ممكن يسلط نمل النمل الأحمر القاتل ده يستطيع أن يخلص في كام ساعة جثث من الحيوانات يهجم عليها هجوم جماعي وبينزل مادة formica او formic acid مادة زي مية النار تكوي ولذلك بيحضر شوف شوف شوف الكاميرا قربت من النملة شوف شوف المقادم اللي قدام دي عاملة زي المقصات دي لدرجة ان النملة تاكل جرادة جرادة دخلت حظها بقى العاسر شوف مجتمع النمل رغم انه اصغر منها حجما لكن الاتحاد قوة اجتمع كل مجتمع النمل على هذا الجسم الغريب اللي دخل ما عندوش تفاهم لازم يحمي المملكة واصبحت الله هنا بقى ده بياكلوا ايه ده بياكلوا تعبان تعبان تعبان اخضر داخل فاكر بقى نفسه ان انا تعبان وانا سام شوف شوف التعبان طوله قد ايه مجتمع النمل ما عندوش تفاهم جرادة دخل التعبان دخل أسد دخل اللي هيخش وده اللي القرآن كان سباق وعبر عنه يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يعني عندهم استشعار عن بعد عندهم مخابرات استشعار عن بعد في جسم غريب داخل المملكة في مرحلة استنفار كله يوقف الشغل وبسرعة نتحد ما نختلفش ونتقلب أحزاب وبسرعة نقف قدام العدو ده وبعد كده نختلف بيننا وبين بعض احنا مش مشكلة في المملكة لكن نطرد هذا العدو هيقعدوا ياكلوا في التعبان لغاية لما يبقى هيكل عظمي قدام حضراتكم دلوقتي اهو هيكل عظمي اهو اهو التعبان فيه ما يقرب من 200 فقرة 200 فقرة في العمود بتاعه العمود الفقري بتاعه وهو ده سر الهضم بتاعه ان الفقرات دي مع العضلات بتضغط زي ما يمكن نشوف النهاردة وهو بياكل البيضة تضغط على الاكل او البلعة وبعدين طلع لك الفضلات في الاخر شوف شوف مجتمع النمل والغريب كل واحدة عارفة هي رايحه فين وفي 3 4 شهور واقفين بيتربصوا ازاي بيراقبوا الموقف عالم عالم عالم لا نملك إلا إن هنقول سبحان الله ولا نعصي هذا الإله العظيم اللي أودع قدرة عظيمة في مخلوقات ضعيفة إحنا ما نقدرش نجابيها والله لو سلط النملة على البشر ما ننام كتير قوي في البيوت يشتكولي نملة عندنا كتير صراصير عندنا كتير مش عارفين نقعد ويجيبوا شركات تطهر لهم البيت ويرشوا ويرجعوا تاني برضه لو ربنا زود سبحانه وتعالى ونسأل الله لا يحدث ذلك نسأل الله العافية زود بس مساحات النمل فقط وجات علينا هتبقى كارثة نملة من الحشرات شوف قوية شوف دخلوا ايه دخل سلطعون او السرطان بتاع البحر حاجة عجيبة هو بقى متخيل ان انا سرطان البحر ما حدش يقدر يكلمني دخل بقوته تخيل مثلا اقزام وفي ديناصور داخل عليهم ومع ذلك الاقزام دول دخلوا على الديناصور موتوه شوف هيجتمعوا على السلطعون هيموتوه تخيلوا كان بقى مليون نمله ما عندهمش تفاهم جسم كبير جسم صغير هنموت في المملكة هنموت بس انت ما تخشش والعجيب من قوة النمل والمقصات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها له في الاول اهي شوف في اول راسها المقص ده المقص ده من النيكل ومن الزنك وبيتم تحميته بتحميه من اول من يعني تقعد تسنه كده زي ما واحد بيسن السكينة شوف شوف ادي المقص اللي قدامه اللي بيخلي قرصة النملة خطيرة ولو حتى لاحظنا آه خلاص بدأوا ياكلوا فيها يعني بدأوا ياكلوا في في الكراب وفتحوا جواه وبدأوا يتناولوا الجسم الرخو الموجود جوه وإلا طبعا الجسم بره من بره بتاع السلطعون صلب جدا وياخدوا هذا الطعام لو جبت لكم افلام بعد كده ان شاء الله عن النمل بصفه خاصه واتكلمنا عن كل حيوان على حده هنخش جوه المملكه من جوه ونلاقي دار للمسنين بيكرموا فيها النمل اللي كبر في السن وخدمهم سنين وهنلاقي فيها مقبره ولا فيها استراحات لل... للضيوف في ضيوف وفي معاملة مع الآخر النمل أيوة وبيفهموا ده الجراد صورة من الجراد اللي جه في شرق العوينات وربنا سلطه على مصر طبعا هم استخدموا بعض المبيدات زي ال Metarhizium فطر ال Metarhizium اللي بيقتل الجرادة لكن كان طبعا بعد ايه بعد ما الجراد دمر 30-40% من الزروع اللي الناس تعبانه فيها على مدار عام سبحان من سلط الضعيف الأكول أو سلط الضعيف المأكول على القوي الأكول سلط الجراد علينا احنا أقوياء وبناكل والجراد بيتاكل وضعيف سبحان من سلط الضعيف المأكول على القوي الأكول أو يعني زروعنا ومجهودنا كان بالنسبة لهذه الحشرات الضعيفة طعام والجراد بالتاكل وحلت لنا ميتتان ودمان حديث النبي عليه الصلاة والسلام الكبد والطحال والحوت والجراد السمك والجراد الجراد بيؤكل وأنواعه كثيرة من الأحمر ومن الأصفر ومن الأخضر وبيطلع في أسراب السرب عرضه حوالي خمسة كيلومتر والعجيب من قرأت عن الجراد انه بيحول النباتات الخضرة دي شوف شوف كلها ازاي كل الحشة ازاي ده اثار الجراد بيحول النبات الاخضر ده السيليلوز الالياف بقى الموجودة جوه النبات الاخضر الى دهون يستخدمها كطاقة عشان يقدر يمشي ويهاجر المسافات دي يطلع من دولة لدولة تانية مأمور انه برضه يجردها سمي جراد لانه يجرد اخضر واليابس فارسلنا عليهم الطوفان قرآن سباق يذكر كل الاحداث بينذرك السيل والجراد مش بس كده والقمل ايه القمل دي بقى لما قالوا علمائنا طب نشوف الفيلم ده وبعدين نعلق على القمل الدبانة عجيبة قوي خد بالك الدبانة جوه الكوباية مين اللي بص عليها من بعيد العنكبوت اللي دايما يحب يصطاد الدبان اهو هيبدأ يطلع يبص بعينه اهو عليها نفسه يصطادها بأي شكل الفيلم ظريف بس لازم ناخد منه عبر العنكبوت اهو شوف شوف عينيه اهو شوف عينيه الكاميرا بتاعت عينيه الداخليه جايبه الدبانه ازاي بيقولها هجيبك يعني هجيبك كنت جوه كوبايه كنت جوه زير لا شوف شوف هو ضعيف ازاي ومع ذلك بيفكر العنكبوت بيفكرني بالشيطان باستمرار بيلجأ لأي حيلة عشان يوصل لقلب المؤمن استخبى له بقى ورا شهوة يستخبى له حتى ساعات ورا عمل صالح يوقعه في معصية من خلال عمل صالح شيء عجيب شوف هو العنكبوت ده هيحاول مع الدبانة كم محاولة يقول طب اجيب لها علبة الزبادي دي ازق بيها الكوباية طب اجيب المعلقة هي الدبانة مخنوقة نفسها تجري زي ما قلت لحضراتكم الذباب عنده 6000 عين يعني هو عنده عينين مركبة كل عين متقسمة ل 6000 عدسة اشوف استخبى لها جوه ازاي شيطان استخبى لها جوه علبة الزبادي وعين يمشي شوية الشيطان كده يا اخوان انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم استخبى لك انت ما تشوفوش انما هو شايفك فاتخذوه عدوا شوف ربنا بيقول ايه فاتخذوه عدوا ده عدو شوف مش هيئس العنكبوت باستمرار عمال يشوف الكوبايه دي نظامها ايه طبعا هو مش متخيل الكوبايه دي مش فاهم يعني ايه ازاز فبكل ما يجي عليها يلاقيها شفافه يخبط يخبط في الازاز هيبدا يفكر بقى يجيبها من تحت شوف الملاحه بالنسبه له كبيره طبعا عنكبوت صغير عمال يبص يمين وشمال هي بالنسبه له طعام ممكن يكفيه شهر نزل عليها بالباراشوت من فوق عايز يشيل ال عايز يشيل الكوبايه الاقدام بتاعته تعبت ما بييأس هي قاعده جوه لا حول لها ولا قوه وبعد كده المفاجاه اللي هتحصل انها بعد ما يرمي هو الكوباية وينجح في ذلك ده لسه هو شوف شوف بيهز الكوباية ازاي هو لسه هو هيتقوى بحد تاني الشياطين ساعات يسلط شيطان تاني عندهم عندهم شياطين وعدد بالملايين المملينة يتصل بقى بشيطان تاني يقول له خلي بالك هاتها له من ناحية الصلاة بس نيمه الفجر انا عارف ان هو بيحب النوم اعمل له كذا اعمل له كذا وقعه في كذا خليه يتفرج على الفيلم خليه يشوف دي خليه يبص لدي خليه يطمع طمعه في الفلوس طمعه في الدنيا طمعه في السفر لازم يوقعك في الاخر ياخد قلبك وده اللي فعلا بيعمله العنكبوت اشوف جاب زمايله جاب اقرانه ما بيسيبش حقه ابدا العنكبوت كل يوم ليه ضحية اما بيعمل لها شراك ينصب لها شوف جاب زميله ياخدها من الناحيه دي والتاني يشيل من الناحيه دي بس برحمة ربنا بقى ربنا هيقدر انها تنقذ وتجري الذبابة وتحلق سريعا وهو اللي يتحبس شوف تقول له بقى بتنظف نفسك وتقول له مع السلامة ربنا انقذني منك طبعا الفيلم ده عايز يقول حاجة خلي بالك استعن بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تخلي الشيطان يخنس يبقى دعورة الصباع خلاص استعيذ ما يجي لك في الصلاة يوسوس لك شوف بقى ده العنكبوت الحقيقي بقى ده الفيلم الجرافيك العنكبوت بقى الحقيقي اهو شوف يمسك حاجات خيوط من خلال غدد موجودة تحت هذه الغدد فيها السوائل السوائل مجرد ما تشم الهواء تتحول الخيوط اللي حضراتكم شايفينها دي ويمسك بقى الشراك احنا شايفينه لكن الحشرة اللي بتجري مش شايفاه سواء كانت نحلة سواء كانت ذبابة هي مش شايفاه في ناس كده في مسلمين ما يشوفوش الشيطان يجي ويجي يجي منين ما يعرفش ان ده شراك ولذلك اتقوا الله ايه يجعل لكم فرقانا كل ما تقرا ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك نور تعرف بيه الامر ده صح ولا غلط شوف اهو اصطاد ايه بقى اصطاد جرادة يعني جرادة حجمها كبير ما بيهمهاش حد دخلت في شراك العنكبوت هو بيعمل ايه بقى انا عايز اعرف العنكبوت بيعمل ايه وعلاقته بالشيطان كوجه شبه اولا بيديها حقنه مخدره ده علميا عشان ايه تهدى كده وما بطلش زن طول الليل طلعوني طلعوني من اللي انا فيه ده ثانيا بيديها حقنه تخليها ما تفسدش يعني هي ما ماتتش خدوا بالكم هي ما بتموتش تبص لاي بيت عنكبوت تلاقي الدبانه بتتحرك ساعات هي مش ميته اداها كانه كانه بيحنطها ما بيموتهاش لانه عارف انه لو ماتت هتتحلل طب ليه بيعمل ايه كل ده لانه عايز ياكلها فريش افرض عايز ياكلها بعد يومين هو شبعان النهارده يعمل ايه يديها حقنه كمان تسيل كل الاعضاء الداخليه فتتحول الاعضاء الداخليه جوه الجراده او جوه الدبانه او جوه النحله لميه سائل هو يشربه وبعد كده يرمي الهيكل الخارجي بتاعها ده بيفكرك بايه بقى بالشيطان هو ما يهموش جسمك الخارجي هو يهمه قلبك اذا صاب قلبك قلبك بدأ ينزف الايمان قل مفيش اعمال صالحة يبقى مصيرك معروف هنا الدبانة تجسيد للآية الكريمة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه مسك حتة سكر الكاميرا طبعا مكبراها وعمالة وهو الكائن الوحيد اللي معدته خارج جسمه يعني الدبانة ما بتاكلش وبعد كده تهضم جوه لا الحتة اللي ماسكة السكر دي هي دي المعدة وهي دي البق وهي دي كل حاجة الممص الخارجي ده مجرد ما جه الممص ده على حتة السكر غيرت تركيبها نهائيا هو ده المقصود وإن يسلبهم الذباب شيئا شيئا حاجة نكر أي حاجة لو الدبانة وقفت عليها تغير تركيبها الكيميائي عن طريق عصارات بتفرزها في لحظة طب نسيب الذباب ونيجي لعالم البعوض البعوضة أنا دايما بسميها البعوضة الجراحة الماهرة شوف بتبص ازاي يمين وشمال أولا عندها مجس حراري تعرف بيه الأوضة دي فيها راجل ولا ست الراجل عيان ولا مش عيان الست حامل ولا مش حامل شيء عجيب الطفل ده عيان ولا مش عيان حرارته عالية ولا لا طيب بيعمل نفسه نايم يعني ممكن الطفل يخدع والديه ويعمل نفسه نايم نمت يا ابني اه نمت يا بابا لا الذباب البعوضه ما تنخدعش تعرف اذا كنت نايم ولا لا دايما نلاحظ لما نيجي ننام ونخش في النوم قوي تبدا هي تقرصك هي بدات تعرف انك خلاص نمت عن طريق ان الانسان لما بينام حراره جسمه بتختلف عن الصحيان تماما ودي اتجسدت في ايه كريمه في سوره الزمر الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يبقى انت كانك وانت نايم انت متوفى وبالتالي درجه حرارتك زي درجه حراره الميت بالظبط بتقل كل عمليات الحيويه بتقل فهي بتعرف الحراره دي فبتعرف ان حضرتك نمت وبالتالي مقاومتك مفيش فبتبدا تختار المكان اللي هتقرصك منه دي بعوضه من ضمن الاف الانواع اسمها ال Culex البعوضه اللي بتنقل ال ال ال البلازموديوم اللي هو مرض الملاريا اللي انتشر في كثير من القرى مصر زمان وحصد ملايين الارواح على مستوى العالم اسمها الانوفلس او الانفيل بالعربي لكن البعوضه دي اسمها ال Culex دي بعوضه تانية خالص جنس تاني خالص بينقل امراض تانية دي دوره حياتها بقى تحط البويضات البويضات تنقلب الى عذارة الأول يرقات وبعد كده البيوبة أو العذارة ثم تبقى الحشرة اليافعة الكبيرة أو بدأوا يكبروا اهو في المستنقعات عشان كده الأماكن اللي فيها مستنقعات يكتر فيها الأمراض ليه لأن البعوض بيحب يحط بيضه هنا من عجيب ما قرأت عن قوم حضارة سبأ بلدة طيبة شوف ربنا بيقول ايه ورب الغفور من كتر النعم اللي ربنا اداها لهم بقى درجة الحرارة معتدلة لدرجة ان البعوض مش موجود مفيش ذباب مفيش امراض يعني تخيل ربنا يعيشك على الارض في جنة اكل وشرب وببلاش من غير ما تتعب الست كانت تمسك السبت من دول تمشي مجرد بس ما تمشي بين جبلين اشجار مجرد ما تمشي كام متر السبت يتملي بالخوخ والتفاح والبرقوق والموز من غير ما تشتري حاجه ولا الحاجه غليت ولا الحاجه تعبانه وميه و... ومساكن طيبه وكمان مفيش مفيش حشرات ومع ذلك شوف ربنا بيقول سوره سبأ فاعرضوا اي اعرضوا عن الشكر فارسلنا شوف الفيه السرعه دي اوعى تعرض عن شكر نعمه الله هنا بقى القمه اللي ربنا ارسله على آل فرعون جاب لهم في شعرهم ما يعرفوش يناموا تخيل أملة ماسكه راسك ومعاها بعض من المخالب الشديدة تعمل ألم مش بس الأطفال شوف هو بيحاول يدور في شعر ابنه بيقول فين هي فين يا ابني اللي بتقرصك اهي لقاها اهي اهي أملة هي دي اللي مدوخاته طول الليل تمص في دمه ممكن ربنا يسلط علينا كده ايوه وفعلا في التفسير جه انه قضى مضاجعهم يفتح في المخدات يلاقيه في كاس المخدات في السراير تخيل طول الليل واحد مبقاش ينام وفي شعر على السرير لا ده امل امل في الشعر طلع عليهم وطلع على المخدات عشان عصوا سيدنا موسى عليه السلام فكل مرة يقولوا خلاص خلاص هنرسل معك بني اسرائيل وهنؤمن والله يكفروا برضه ويرجعوا وهو ده عند الإنسان فربنا يرسل لهم الشيء الأسوأ شوف وبعض العلماء قال لك لا لا ده القمة المقصود بيه السوس قالوا لهم ازاي قال لأن مصر شوف شوف الأمن عاملة ازاي شوف الأمن عاملة ازاي في الشهر دي حشرة اللايس أو القمل شوف شوف الخرابيش الكبيرة دي وآخر كل واحدة طالعه اخرها سكينة عشان تثبت نفسها في الشعر وما تمشيش ابدا شوف ولذلك القرآن كان سباق اللي ذكر فمن كان به اذى من رأسه اللي عنده مشاكل في راسه شوف القرآن لم يترك شيء ابدا هنا البوب كورن او الذره اللي بيعملوها فشار اصيبت بالسوس بقى اللي بقول لكم عليه بعض العلماء بيقول لك ان القمل ده هو حشرة ال weevil اللي هي السوس اللي بتخش جوه الحبة تدمر لك اهم طبقة فيها اللي فيها النشا طبقة ال endosperm في الحبة حبة الذرة دي 70% طبقة النشا فيها يقول لك ده دخل وخرج زي السوسة ما حدش حس بيه تخش حبة الذرة تدمر لك ال 70% يبقى أثرت على طعامك ولا لا وأصبح طعام ليها هي فلذلك لو شوال ذرة وانت كنت لابس مثلا بدلة سودة زي حالاتي دلوقتي وحطيت ايدك وطلعت بيضة اعرف ان في سوس جوه كل الدقيق اللي جوه القمح او جوه الشعير او جوه الذره وبالتالي كما اورد ذلك العلامه ابن كثير عن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الايه كان الرجل من ال فرعون يحمل عشرة اشوله تخيلوا عشر شويله ذره عشر شويله قمح عشر شويله شعير وزرعوهم وتعبوا فيهم يرجع باربعه بس يعني ست شويله هذه الحشره دمرتها قادر ربنا يرسلها قادر على كل شيء طبعا ولكن هو لطيف بأمة النبي عليه الصلاة والسلام لطيف اهو دي الحشرة لما كبرناها وبنتفرج بقى عليها الحشرة اللي عملت الخسارة دي كلها شوف في الرز اهو شوية رز بيتنقوا يطلع منهم سوس وده كنا بنشوفه في الرز الرديء زمان امهاتنا كانوا دايما يقولوا خلي بالك عشان ممكن يكون في سوس يقوم ينقعوه في ميه فلما ينقعوا في ميه السوس يطفو على السطح شوف الرز سوس وطبعا السوس ليه ثلاث حاجات طبيه نمره واحد intermediate host لبعض من الامراض يعني ناقل وسطي او وسيط لنقل الامراض نمره اثنين بيعمل كوليك يعمل مغص شديد لان الكايتين لير الطبقه الكايتينيه اللي على السوسه شوف بقى كام سوسه موجوده فتعمل مغص للحيوانات اللي بتاكل العلف اللي فيه السوس او للبني ادمين صاحبنا عايز يغسل الرز بيقول الرز كل ما نجيبه فيه سوس ده من نقمه ربنا سبحانه وتعالى عذاب مش رز نضيف او رز نضيف وبرضه يخش جوه العلبة سوس شوف كام سوسة طفت على السطح وكل شوية ينزل المية ويطلع تاني هذه حشرة من الحشرات اللي بتنافسنا على هذا الطعام وبتاكل طبقة ال starch او ال endosperm اللي جوه الحبة وبالتالي الحبة بلا طاقة اللي هتستفيدوا بقى من حبة الرز او حبة القمح اللي هتعملها عيش بلا طاقة العجيب العجيب ان لما قالوا كده وهنرسل معك بني اسرائيل وهنؤمن يقوم يرسل لهم حاجة اشد الضفادع بعد القمل الضفادع اه ممكن تخبز رغيف العيش لكن مش هنهنيك كانوا يفتحوا رغيف العيش يلاقوا الضفدعه جواه طبعا الضفدعه عندها الصوت النقيق بتاعها ده مزعج افتحوا كيس المخده يلاقوا الضفادع في السراير الضفادع في المخدات وتحت السرير ست بتطبخ طبخه جميله وبتفتح غطا الحله تبص تلاقي ضفدعتين نطوا كده من عند ربنا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت الضفادع اشد انواع العذاب على ال فرعون شوف شوف ال... لما كتر بقى على الرز شوف الويفلز او السوسة شوف خش جوه الرز ازاي وتدمر لك الحبة خالص تدمر لك المحصول يعني شوية حشرات زي دول يدمروا اقتصاد دولة غنية يخلوه في الصفر القرآن بيتكلم عن قضايا وبيجعلنا وبيدفعنا للتفكر فيها عشان نخاف منه هو بيقول لك اهو check your rice خلي بالك من الرز بتاعك شوف هنا تركيبه السوسه اهي ال weevil اهي من لما قربنا الكاميرا منها حتى في مفارقه حلوه هتجي لها نمله خدوا بالكم بقى احنا خايفين من السوس ودكاتره كدكاتره تغذيه نحب نحط حاجات ضد السوس ومضادات سموم ومضادات حشرات وما اعرفش ايه لكن النمله ما بتخافش اهو لقيتها قربت من المملكة بتاعتها شوف ولا هممها شوف تحوم حواليها شوية كأنها بتموه وبعدين ترجع تاني مين انت عايزة ايه مننا شوف لغة لغة الحشرات تأملوا يا اخوانا تأملوا اشغل وقتك بالطاعة بدل ما تشغلك نفسك بالمعصية تأمل فأنت بين الفكرة والذكرى إذا تفكرت تذكرت تكتب عند الله ذاكرا تأمل شوف سابتها شوية راحت تجيب دورية استطلاع وبعدين جت تاني تمشي يمين وشمال عشان تعلم الأرض اللي هي فيها بالمواد الكيميائية عشان زمايلها يهتدوا لذلك وبعدين تقول لها في ايه اوعى يكون ده يتاكل الحب بتاعنا احنا جبنا ده بعرق وعناء بالعافية نملة زي ما حضراتكم عارفين بتشيل اكتر من وزنها عدة مرات سواء حبة الرز او حبة القمح او الكزبرة فبالتالي عناء انما ده بقى دي بلطجية زي بلطجية اليومين دول عايز ياخد كل حاجة على الجاهز في جبانات اه لكن في شجعان بيقفوا قدامهم وما يستغناش ابدا عن ماله ولا عن اولاده ولا عن زوجته ويضحي بروحه عشان يفديهم الضفادع بقى بعد القمة الارسل عليهم الضفادع تاكل كل حاجة وتعمل لهم ازعاج بس بكيس الصوت ده ضفدعة ممكن تاكل عقرب ممكن تاكل فار وممكن تاكل عنكبوت كبير من عناكب السامة وممكن تاكل صغار السمك وممكن تاكل سحالي صغيرة وكفاية صوتها بس طول الليل ما يعرفوش يناموا عذاب قادر ربنا سلطها سبحانه وتعالى قادر وما يعلم جنود ربك إلا هو جايب لك بقى بعض من سلالتها الليبرد فروج والامريكان فروج ودورة حياتها وعملية التواصل بينهم وبين بعض سواء للتزاوج او غيره عن طريق الاصوات اللي احنا دايما بنسمعها لما نكون قريبين في الريف من القنوات والترع نسمع الضفادع بتعمل الصوت ده الصوت الخطير ده وانواع كثيرة والعجيب ان في نوع طبعا التخفي في الضفادع رهيب ممكن تنفخ نفسها قدامك تبقى اضعاف جسمها 3 4 مرات فتخوف العدو ممكن تقلب عينيها ورا يعني هي المفروض عين قدامها تعمل لك عينين تانية ورا شيء عجيب ممكن تغير لونها في لحظة ممكن تفجر شوية مية عندها جوه عندها مخزن ميه زي يكون عربيه مطافي تروح رشه ميه على العدو اللي قدامها ممكن تتناها واقفه ساكته خالص يعني عندها حيل مختلفه متعدده لمواجهه الاعداء شيء عجيب من من عجيب ما قرات عن الضفادع من حوالي سنتين وانا كنت بحضر حلقه عن الضفادع من عجيب ما قرأت ان في ضفدعة تقعد ست شهور ما تاكلش لمجرد انها بتقوي ولادها جوه جسمها يعني هي حطت البيض البيض ده خدته جوه في معدتها فلو كلت العصارات المعدية هتشتغل وبالتالي هذا الجيل هيموت لان العصارات هتموته فتقعد ست شهور ما تاكلش لغاية لما تقوي هذا البيض ويخرجوا وبعد كده يخرجوا للنور ويبدأوا الشراغيف جمع شرغوف اهو اهو خرجت من بقها اهي اشوف اهي تستغرب انت ازاي خرجت دي هل الضفدعه بتولد لا طبعا هي حطت البيض والبيض قوته جواها وبدات تطلع واحد واحد فعشان تطلعهم بامان لازم ما تاكلش فتره شوف هنا حط لها فار عشان ضفدعه تاكله فار ابيض جميل هتطلع تخلص عليه على طول هي بس بتحاول تناقشه كده لكن هي ايه هتاكله دلوقتي الفار برضه ذكي يحاول يتخفى يحاول يعمل ان هو ميت مفيش فايدة هتخلص عليه ده غذائها او خلاص خدته طبعا بالنسبة لها بروتين على اعلى مستوى الضفدعة دي نفس الكلام بيرملها الفار صاحبنا خدته في لقمة واحدة خلاص واضح انها بقى لها مثلا ثلاث سنين ما كلتش ولا حاجة كلته بسرعة خدوا بالكم من ديل الفار ده عشان عايزين نعلق عليه دلوقتي ديل الفار الديل ده شغلانة طلع ديل الفار ده من الاعاجيب يمكن تسمعوا هذا الكلام حضراتكم لأول مرة النهاردة اولا هو بيمتد من الفقرة الستة لغاية ما انتم شايفين كده ولذلك احنا كنا في في المعامل واحنا بيدربونا واحنا طلبة زمان عشان تموت الفار تشده من ديله تثبته فوق راسه وتشده من ديله خلاص انت كده قطعت ال spinal cord خلاص كده مات طب نشوف التعبان ده الاول ونعلق على الفيران بقى صاحبنا ده حط فار صغير كده لسه مولود قدام التعبان وهشوف التعبان هياكله ازاي اهو طعام التعابين الصعبان جه في القرآن طبعا فبنعلق بما ان الحلقة عن طعام الحيوان بنعلق على طعام الثعابين يحب الفار قوي طب هو هل عنده اسنان يقعد ياكل فيه لا والتعبان بيبتلع ويبدأ شوف ابتلع اهو خد الراس حاجة حاجة وبعدين يبدأ يوسع الفك بتاع التعبان يبدأ يوسع البق بتاعه يفتح يفتح يفتح لدرجة الفار يخش ويبدأ يهضمه بالعضلات العاصرة القوية بتاعت جسمه ثم يلفظ الفضلات آه نتكلم لغاية لما يأكل الفار نتكلم عن ديل ديل الفار هتستغربوا شيء عجيب اولا ديل الفار بيستخدم لتقليل درجة حرارته لان الفار ما عندوش علميا غدد عرقية عشان يعرق وبالتالي يقلل من الحمل الحراري الموجود جواه ده واحد فبيبدأ يعمل حركات اهتزازية فالدم يوصل لمكان الديل فيخرج الحرارة فلذلك دايما نلاقي عند ديل الفيران قشر شوف كان الفار ازاي تعبان الفار لسه مولود وعظمه طري فكان صيدة سهلة بالنسبة للثعبان ايوه ادخل على جوه على طول وابدأ يطحن العظم مع اللحم مع, مع كله ويبدأ بقى يلفظ الفضلات برضه من بقه في الاخر زي ما هنشوف المشهد الجاي التعبان اللي بيبلع البيضة لان التعبان بيحب البيض قوي شو خدوا بالكم انا كلمتكم على لسانه ليه بيخرج لسانه في حلقة الشم في الحيوان بيخرج لسانه بالشكل ده عشان يتشمم لانه عضو جاكوب اللي كلمتكم عليه او Jacobson organ فيبدأ يتشمم مين اللي قدامه شوف بيبلع هنا البيضة ازاي البيضة حجمها كبير بيضة نعامة بيضة ديك رومي شوف بيبلعها ازاي رغم ان التعبان رفيع بدأ يوسع في حجمه شوف كأن واحد بيبلع حاجة وزوره مش قادر يبلعها فمش قادر مش قادر بيحاول يدخلها يدخلها بيضة بيضة القشرة الخارجية بتاعت البيضة عبارة عن كالسيوم كالسيوم شديد شوف هتفضل تمشي تمشي تمشي وبعد كده يبدأ يخرجها يقول لها مع السلامة بعد ما هضمها ادي الفضلات اهي اهو اه دي الفضلات الاخيرة بعد ما كان البضاية مع السلامة خلاص اللي قدام حضراتكم ده ديل فران 300 ألف فار خدوا ديلهم بيعملوا أبحاثهم على الديل زي ما بيقولوا حضراتكم الديل ده طلع شغلانة يقلل درجة الحرارة ادي واحد الفار ياكله لو الفار حرمته من الاكل لو انت الفار ما اكلتوش يبدا ياكل في ديله عشان يمد في عمره شويه شوف علميا بيقول لك لو شفت فار بالليل اعرف ان فيه 10 فيران مستخبيين خصوصا احنا في مزارع الدواجن بنخاف منه لان الفار هياكل كميه من العلف وبالتالي يخسرهولي وهو دايما القطه دايما عدوته فبيعمل انه ميت قدامها بيخاف منها والعجيب ان ساعات ما تاكلوش ساعات تقعد تلعب بيه بتنبسط هي بكده يعني ممكن تكون جعانه لكن ما تاكلوش لكن ممكن تاكله ده وارد بص عامل نفسه ميت ازاي لئيم جدا شوف هو صاحي عمال يبص لها ازاي لانها بالنسبه له هي الاسد شوف يقول لها انت ما اكلتنيش ليه انت غريبه قوي عارف بقى انها قطه ايه ملهاش في اي حاجه خلاص بدا يحاربها كمان بقول لحضراتكم شوف شوف بقى لما حس بالامان بالليل بدا بقى يعلن عن ايه الشخصيه الفاريه بتاعته وبدا ياكل بقى لو ما قرقطش السنه بتاعته بتزيد في اليوم ملي وبالتالي اسنانه ممكن تخلص على بقه كله السنه دي تخش مع السنه دي فلازم يقرقط حديد ويقرقط خشب وما الى ذلك عشان يتم بري السنان بقول لحضراتكم وهنا ال squirrel نوع من انواع القوارض بياكل شقه ليمون او شقه برتقال او شقه جريب فروت عايز اقول لحضراتكم ان الفيران بتفقد بصرها بعد ثلاث سنين بالظبط من عمر يفقد بصره وما يقدرش يشوف اكتر من 3 متر ده علميا وما بيشوفش غير ثلاث الوان الازرق والاخضر والاحمر الازرق والاخضر والاحمر وبيتبولوا كتير مجموعة الفيران والسناجب عشان يعلنوا عن وجودهم في الأماكن أو عشان يتجوزوا يدور على الجنس الآخر لو شفت فار بالليل أرجع المعلومة تاني اعرف ان في 10 فيران مستخبيين لو شفت فار بالنهار اعرف ان في 100 مستخبيين ده علميا احصائيا والغريب انه ذكي جدا في انه بيحذر السم فاول ما تحط له سم كتير قوي جرب يحط سم الفيران يبعتوا اصغر واحد فيهم اصغر واحد يستكشف لانه عارفين ان نقطه سم واحده هيدوخ ويبص يمين وشمال ويتاثر عليه فيعرفوا ان الراجل ده عايز يسمهم فيمشوا من المكان او ما ياكلوش اكله تاني فلذلك علميا عشان تسم فار علميا لازم تقدم له الاكل ثلاث مرات ثلاث ايام ويكون الاكل سليم في اليوم الرابع هيطمئن يجي تموته فوسفيت بقى الزنك او اي مستحضر من السموم اللي بتتباع اما الارانب بقى فده عالم تاني الارنب رغم ان صغر حجمه انت شايفه ده زيه زي الحصان بالظبط في الجزء ال... ال... ال... السيكم الداخلي جزء الهضم بتاعه اللي هو الاعور ده ربنا خلقه يقدر ياكل نباتات زي ما انتم شايفين يقدر ياكل الجزر وياكل الخس ويهضم الالياف الشديده دي وبيعمل ظاهره اسمها ظاهره اكل الروث او اكل البراز بتاعه الكوبروفاجي اللي هو في الفجر الصبح اللي بيصحى بدري او بعد ما صلى الفجر يبص على اي قطيع ارانب او بطاريه ارانب يبص يلاقيه بيمد عزكم الله بقه عند فتحه الشرج بتاعته ويتناول اول نقطه براز نزلت منه بس بقى براز سايل او بمعنى اصح كتله كده بس soft يعني ايه ناعمه ثم بعد كده يعيد استخدام الفيتامينات اللي فيها وينزل لك بقى الزبله الصغيره اللي انت بتشوفها دي اللي هي الناشفه على الظهريه العصريه اذا هو بيتبرز مرتين مره الصبحيه فبياكلها ومره اخر النهار ودي ما فيهاش حاجه ما تخليناش ما ناكلوش لا حلال اكله والرسول عليه الصلاه والسلام اكل الفاء الارنب حديث صحيح فأرسلت إلى النبي بعجزها ادت للنبي عليه السلام زي الورك أو الجزء اللي ورا ده وكالوا عليه الصلاة والسلام يعني الأرانب حلال لكن حيوانات تانية لما تاكل الروث هي ما بتحولوش بتاكل الروث لأنه طبيعته كده شوف الأرنب بيحول الباني ده جميل بذكائه إن هو ي- ياخد الأكل الموجود جوه العلبة والأرنب حيوان ذكي جدا وسريع الحركة والودان بتاعته آه، يمكن بنستخدمها إن هنحقن حاجات في الوريد الوريد بتاع الإير بتاع الأرنب مهم جدا ولما تمسكه من ودانه بهذا الشكل ي- يفلفص ويعمل آه، تشنجات ليه؟ عشان خاطر القلب لما دفع الدم انت مسكت الوريد فبيحصلوا زي الجنون. شوف قلب الصغير ده بيحاول ياكل هنا مش عارفين يجمعوا الارانب منين قالوا طب نعمل حركة نحط خص صاحبهم بيحط لهم خص على جزر فيجمع كل الارانب الموجودة في البيت ادي وجبة محترمة خس على جرجير على بقدونس كل انواع الايه ال صاحبنا بيحاول اهو ياكلهم كلهم جروا عليه خلاص يفكروني بالقصه القديمه الارنب الغضبان كل يوم خس وجزر لا طبعا الحيوانات ما عندهاش الكلام ده ما عندهاش سآمة للطعام بتاعها اتفطروا دول ياكلوا نباتات دول ياكلوا حيوانات دول ياكلوا كلا النوعين من الطعام ما عندهمش البتر اللي عند بعض البشر زي ما اليهود قالوا لن نصبر على طعام واحد لا طبعا ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله أول ما يشوف الطعام طالما جعان و- وحلال ياكله وإن تعافاه خلاص مش عايز ياكله ما ياكلوش عليه الصلاة والسلام زي ما عافى عافت نفسه الشريفة إنه ياكل الضب هنا القطة باكل اكل العيش مر لقيت ظهر حاجه جوه السمكايه او حاجه جوه ال... او اكل جوه هذه الزلعه فلقيناها تخينه طبعا دخلت ما خرجتش خلاص وهنا الثعالب المشهورين بالمكر والدهاء الشديد يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الايه الثعلب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ايه التفات الثعلب احنا جايين في الصلاة في ناس تسلم بسرعة كده دي التفات بيسموها التفات الثعلب يلتفت بسرعة ويستخبى ويطلع اعزكم الله ريحة سيئة عشان يهرب اللي قدامه ماكر وعنده كل الحيل برضه بياكل إن- إيه، احيانا بعض الحشرات وبعض القوارض الصغيرة والضفادع والنباتات وحلقتنا انتهت كنت عايز اوصل من خلالها ان التأمل أسرع طريق إلى الله ولذلك زي ما شوفين ترتيب الآيات كده وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر في سبل كثيرة بس مش- مش هتوصلك لربنا لكن طريق الله طب طريق الله أوصلك منين يا رب من التفكر في آلائي من التفكر في نعمائي من التفكر في آياتي من التفكر في نفسك من التفكر في غيرك من التفكر في حالك من التفكر في الابتلاءات ربنا أرسلنا أرسلها علينا عشان خاطر نحمده ونكون من عباده الشاكرين وقتنا خلص إن شاء الله نتناول حلقات جديدة من برنامجكم الحيوان في القرآن في الأسابيع القادمة ونجيب لكم إن شاء الله أفضل الحلقات بإذن الله تعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات تأمل خطى الفجر